بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين خريسوس نستي المسيح أقام أقرب نعمة المسيح جزء من جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الرسالة الأولى في إصحاح 15 اللي بنسميه إصحاح القيامة أعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضا تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وأنه ظهر لصفا ثم للاثنى عشر وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمائة أخ أكثرهم باق إلى الآن أكثرهم باق إلى الآن ولكن بعضهم قد رقدوا وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين وآخر الكل كأنه للصق ظهر لي أنا أيضا لأني أصغر الرسل أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا لأني اضطهدت كنيسة الله ولكن بنعمة الله أنا ما أنا ونعمته المعطاه لي لم تكن باطلة بل أنا تعبت أكثر من جميعهم ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي فسواء أنا أم أولئك هكذا نكرز وهكذا أمنتم نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين وإحنا في أيام الخمسين المقدسة ونحتفل بالقيامة المجيدة التي هي أساس إيماننا احتفالاتنا ليست احتفالات تاريخية احتفالاتنا ليست احتفالات تاريخية ولكننا نحتفل احتفالات نسميها احتفالات للحياة احتفالات للحياه واحتفالاتنا للحياة يعني أنت لازم يكون لك نصيب في كل مناسبة نحتفل بها فالمسيح لم يقم لنفسه بل قام لأجلك يا ترى واخد نصيبك يا ترى متمتع بهذه القيامة من الحاجات الجميلة في كنيستنا ان احنا بنهتم كتير برقم خمسه ورقم خمسة له مدلولات كثيرة في الكتاب المقدس يمكن أتذكر منها جراحات المسيح في وقت الصليب الجراحات الخمسة ونتذكر أيضا مثل كلنا بنحبه وبنصلي بيه في نصف الليل نسميه مثل العذارى الحكيمات والجاهلات كانوا خمسة وأيضا الإنسان يتميز بأن له الحواس الخمسة رقم خمسة يعني القوة في معناه كلمة خمسة معناها القوة وطبعا أصابعنا الخمسة في اتحادها معا بتصير قوة فهذا الرقم من الأرقام التي تعبر عن أمور كثيرة في شرحنا واحنا بنستخدمها كتير حتى في صلواتنا الكنسية يعني مثلا لما نيجي نصلي صلاة الشكر ونتكلم على محاربات عدو الخير فنقول له يا رب خمس محاربات نجينا منها نقول له كده كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزح عنا وعن سائر الشعب خمسة والجزء اللي عايز أتأمل وإياكم فيه النهاردة بنصلي بيه وبتسمعوه كتير جدا طول السنة أبونا قبل ما نقرأ الإنجيل في كل قداس قبل ما نقرا الانجيل يصلي أشية الانجيل كلمة أشية يعني صلاة ولما يصلي أشية الانجيل يختمها بعبارة خماسية وبصيغة جماعية خد بالك انا اقصد ايه يختمها بعبارة خماسية موجهة للسيد المسيح كلها ونصليها بصيغة جماعية مش بصيغة فردية فيقول كده في النهاية نهاية الأشية لأنك أنت حياتنا كلنا وخلصنا كلنا ورجائنا كلنا وشفائنا كلنا وقيمتنا وقيامتنا كلنا عن هذه الخمسة أريد أن أتأمل معكم في هذه الليلة باعتبارها عبارة بنكررها كتير في صلواتنا وبنصليها وبتسمعها انت في القداسات وفي كل مرة بنصلي فيها أشية الإنجيل في أي مناسبة لأنك أنت حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجائنا كلنا وشفائنا كلنا وقيامتنا كلنا تعال نشرحها كل نقطة في دقايق قليله بعد ما تجسد ربنا يسوع المسيح وعشنا في القيامة ويسبقها الصليب فبنقف قدام المسيح ونشكره بهذه الحياة وهذه العطايا فنقول له يا رب لولا قيامتك ما كان يبقى لنا نصيب في الحياة الأبدية لأنك أنت أيها الإنسان منذ آدم وذرية آدم عشت في الخطية والجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله كل إنسان حتى داود النبي وهو نبي عظيم يقف ويقول بالخطية ولدتني أمي بقى فيه سلسال للخطيه عشان كده القيامة لما جت خلتنا نقدر نخاطب الله ونقول له بهذه التعابير الخمسة أول تعبير نقول لأنك أنت حياتنا كلنا لأنك أنت حياتنا كلنا إيه الحياة دي الحياة اللي على الأرض لأ بيقصد بيها في صلواتنا نقصد انت الذي اعطيتنا الحياه الجديده الحياه السماويه صار امامك نصيب موجود في السماء حتى المسيح في وقت صعوده يقول انا ذاهب لاعد لكم مكانا فصرت انت على الارض لك نصيب في السماء بس بيني وبينك يعني بتحافظ على نصيبك ده بأمانتك بمحبتك بخدمتك بحياتك الروحية ولا ناسي النصيب ده خد بالك لما بتخاطب ربنا في أشية الإنجيل وقول له لأنك أنت حياتنا كلنا أنت الذي أعطيتنا هذه الحياة الجديدة وصار لنا إمكانية الوجود في السماء أصل اللي حصل أن الإنسان لما خلقه الله ونفخ فيه نسمة حياة وجاء بكر الخليقة آدم وحواء وسقط في الخطية وكسر الوصية وكسر قلب الله طرد ولكن بأحداث الصليب والخلاص والفداء صار للإنسان إمكانية إنه يعود للسماء فبقف كده بمنتهى الفخر بفرحة القيامة وعبر السنة كلها وعبر العمر كله وأقول له يا رب لأنك أنت هو حياتنا كلنا وأنا بقولها وأنت بتصليها عينك على السماء فالإنسان مهما عاش على الأرض وربنا يديكم جميعا العمر الطويل مع العمر الطويل على الأرض لابد للإنسان أن يترك الأرض ولكن أين يذهب إذا كان نصيبك في السماء أنت واخد بالك منه وبترعاه وبتهتم بيه خلاص صارت لك الحياة الجديدة والحياة الأبدية وصرت من سكان السماء وصار لك نصيبا صالحا مع معية القديسين أو في معية القديسين حياتنا ده أول امتياز خدناه في القيامة دي نمرة واحد نمرة اتنين نقول له لأنك أنت هو خلصنا كلنا الخلاص الخلاص الذي تم على خشبة الصليب عندما صلب السيد المسيح هو صلب وحمل خطايانا المفروض لما تنظر إلى الصليب تقول له يا رب كان المفروض أنا اللي أتعلق على الصليب ومفروض خطيتي هي اللي تتعلق على الصليب أما السيد المسيح فأعطانا هذا الخلاص وهذا الفداء وليس بغيره أحد الخلاص ليس اسم أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص في يوم من الأيام شاول الترسوسي انسان بعيد وعندما امن بالمسيح بعد ما سالوا المسيح لماذا تضطهدني وبدا شاول يقول له ماذا تريد يا رب ان افعل وابتدى شاول يتغير وياخد نصيبه في خلاص الصليب الصليب عندما صلب عليه السيد المسيح فتح ذراعيه وقال في احدى العبارات انا عطشان كلنا فاكرين عطشان للميه بسبب الام الصليب وبسبب اتعاب الصليب غير الميه هذه العباره تؤخذ وتقال مع الاحضان المفتوحه انه عطشان لكل نفس اقول لك زي ايه على مثال صغير يمكن انت فاكر الاب في مثل الابن الضال لما ابنه شرد وبعد وتاه وضل وخد نصيبه وافتكر نفسه بيفهم اكتر من ابيه وساب بيته وتاخد بالك هو لما ساب بيته افتكر انه لما يسيب بيته سيخرج الى الحريه هكذا ظن انه لما يسيب بيته هو كان فاكر بيته مضيق عليه وقعد يزن على ابوه عايز نصيبي من المال وضروري ابوه قعد ينصحه مرات ومرات لكن لما خد نصيبه ومشى خلاص زي ما بنقول كده في تعابيرنا ذنبه على جنب خد بعضه ومشى وفاكر ان الدنيا اتفتحت له لكن تدهور به الحال الى ان وصل الى مزرعه الخنازير وظن في وقت من الاوقات انه هيبقى شبعان ده لقى نفسه جعان ولقى نفسه يشتهي طعام الخنازير وهذه هي يا إخوتي مأساة الخطية طب وبعدين هتفضل في حالك ده قال لا أقوم الآن وأذهب إلى أبي وأقول له أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا اجعلني كأحد أجرائك أشتغل أجيب في بيتك أحسن ما أكون في مزرعة الخنازير ورجع لما رجع أبوه قدم له هدايا حلوة قوي كلكم عارفينها قدم له حلة جديدة وقدم له خاتم جديد وقدم له حذاء وذبح العجل المسمن لكن الحقيقة أجمل هدية قدمها أبوه له لهذا العائد هي الأحضان المفتوحة خده في حضنه رجعه لمرتبته المسيح أيضا أحضانه مفتوحة لكل إنسان خاطئ أو بعيد أو تائه وبيقول لكل نفس عايش في الخطية أي نفس عايشة في أي صورة من صور الخطية صوت المسيح على الصليب يقول أنا عطشان لك وعطشان لنفسك وتعالى خذ نصيبك في خلاص الصليب ونقف كلنا كده واحنا واقفين في القداس واقفين في اي صلوات كنسية ونسمع أشية الإنجيل ونقول له لأنك أنت هو خلاصنا كلنا أنت خلاصك يا رب ده لكل العالم لكل العالم وأنا واحد من العالم ومن البشر خلاصنا كلنا تتمتع بخلاص المسيح واخد بالك من حياتك في الجنب الجريح واخد بالك من المسيح اللي تألم من أجلك واخد بالك وحاسس بهذا الخلاص الثمين الذي قدمه المسيح فنقول له لأنك أنت هو حياتنا كلنا المكان الجديد في السماء وخلاصنا كلنا اللي بتمنحه لنا في كل يوم ولما بتقف في القداس نسمع ابونا كده في ختام الصلوات في الاعتراف الاخير يقول عن ان هذا السر الذي نتناوله يعطى عنا غفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه خلصنا كلنا وبتساعد إخواتك عشان يعيشوا في التوبة أظنكم فاكرينها الشابة الصغيرة اللي جالها في يوم كده وهي عايشة لربنا جالها خبر إن أبوها الوالي بعد عن الإيمان وبعتت له كده بمنتهى الشجاعة وقالت له ايه كنت افضل ان انا اسمع ان حياتك انتهت على الارض ولا تترك المسيح القديسة دميانة ولما سمع وشاف خطها تأثر بكلماتها وعاد تائبا بتساعد اخواتك على انهم يتوبوا بتساعد اخواتك بتساعدوا بعض في البيت ان احنا نقدم توبة حقيقية عشان ناخد من خلاص المسيح لنا دي نمرة اتنين نمرة تلاتة لأنك أنت هو رجائنا كلنا وكلمة الرجاء كلمة جميلة الرجاء يعني الأمل الأمل القائم على الإيمان لأنك أنت هو رجائنا كلنا كان زمان الإنسان قبل قيامة المسيح حياته بالنقطتين يا نقطة متفائل يا نقطة متشائم ده شاف النهاردة حاجة بقى متشائم ده سمع حاجة بقى متفائل والمشاعر تتعدد وتتنوع ما بين النقطتين دول متفائل او متشائم مزاجه يعني اما المسيح في قيامته فاعطى لنا خط جديد اسمه خط الرجاء والانسان يترجى الله في كل ايام حياته في وقت من الاوقات دخلت الكنيسه في مصر في تجربه كبيره في القرن العشرين في القرن العاشر وطلب من الكنيسه انها تنقل الجبل ان كان لكم ايمان والكنيسه بكل شعبها والاكليروس يقفوا يصلوا بس اهم حاجه في الصلاه وهم بيصلوا كيريا ليسون كان عندهم رجاء وان الله يعمل وهذا الرجاء هو الذي يعطي حياه للانسان تصور واحد كده يخش السنه الدراسيه وما عندوش رجاء انه ينجح ده هيبقى ايه بقى تبقى السنه ضاعت عليه او تخش في مشروع وما عندكش رجاء في نجاح هذا المشروع اما في المسيح يمكن ان يكون لك رجاء قوي وتثق ان رجاءك في المسيح يحقق المعجزات حتى لما بنتعرض لضيقات ومشكلات نقول كده كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله انا علي احب ربنا ده شغلتي احب ربنا طب ايه اللي يحصل هو ربنا ياخد الحاجة دي على الحاجة دي على الحاجة دي خلي كل الأشياء تعمل معا للخير والدلالة انك لما بتيجي تصلي كل يوم تقول فلنشكر صنع الخيرات الله لا يصنع الا الخير في مرض اسمه مرض اليأس وحرب اسمها حرب اليأس ويجي عدو الخير يقول لك ما انتش نافع او ييأسك من اي مشكلة موجودة في حياتك او حتى يشككك يشككك في محبة ربنا يشككك في محبة الأسرة والمحيطين بيك أما أنت أيها الإنسان الذي تمتعت بالقيامة تقف مع كل إخواتك وتقول للمسيح لأنك أنت هو رجائنا كلنا رجائنا في الحياة وفي كل مواقف الحياة ونثق أن الله يقود الحياة وهذا الرجاء رجاء قوي وفي آية بتعجبني خالص وكلكم بتحبوها آخر آية في إنجيل متى آخر آية في إنجيل متى بتقول إيه بتقول ها أنا معكم كل الأيام ولا انقضاء الظهر كل الأيام يعني إيه النهاردة الاثنين الثلاث والحد وقبلها السبت والأربع والأيام ها أنا معكم كل الأيام ولا انقضاء الظهر وهذه الآية من الآيات المعزية جدا حتى بيقولوا كلمة يوم يوم فيها ثلاث حروف ي واو وميم يقول لك دي اختصار لثلاث كلمات يسوع واقف معايا يسوع واقف معايا كلمة يوم يوم الاثنين يسوع واقف معايا يوم الثلاث يسوع واقف معايا وهكذا لأنك أنت هو رجائنا كلنا اوعى تفقد الأمل مرة من المرات أم ربنا عطلها طفل صغير بس الطفل اتأخر في الكلام كتير كانت مشكلة وكانت تعبانة من الأمر ده فقابلت في يوم من الأيام والطفل عمال يكبر بقى سنتين وثلاثة وأربعة قابلت ممرضة فرنسية وكانت الممرضة دي إنسانة مليانة بروح ربنا فقعدت سمعت المشكلة بتاعت هذه الأم وقالت لها نصيحة قالت لها نصيحة اقعدي كل يوم قدام الطفل الصغير ده واقعدي انفخي في وشه عشرات المرات وقولي حرف واحد أي حرف مثلا به عشان يعني كلمة بابا وكلمة ماما من كلمات السهم فتنفخ في وش الولد تقول له به به وتنفخ به أو يلاحظ حركة شفايفها وقالت لها ما تزهقيش مستمري وفضلت الأم على هذا الرجاء إلى أن حقق الله رجاءها والطفل عمره تسع سنين وابتدى ينطق كلمات اه خلي عندك رجاء دايما خلي عندك معرفة أن يد الله تعمل معك حتى في بيتك الصغير حتى في حياتك الخاصة حتى في خدمتك حتى في مجتمعك حتى في عملك الله يستطيع أن يعمل ويستطيع أن يحقق الكثير والكثير والمسيحية لا تعرف كلمة مفيش فايدة الكلمة دي مش موجودة في القاموس المسيحي مفيش فايدة لأنك أنت هو رجائنا كلنا نمرة أربعة لأنك أنت هو شفائنا كلنا الشفاء نسمي المسيح الطبيب الحقيقي ونصلي في أشية الإنجيل في أشية المرضى وأنت يا رب الذي تشفي أمراض نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وعندنا في الكنيسة سر مسحة المرضى سر الأنديل لكن كمان المسيح شفائنا كلنا بس أرجو أن تعلم أن شفائنا كلنا غير الأمراض الجسدية أو النفسية أو الروحية هو شفائنا أساسا من مرض الخطية الخطية مرض جاءوا للمسيح بشخص أعمى وأخرس ومجنون خد بالك من الثلاث صفات دول أعمى ما بيشوفش وأخرس ما بينطقش ومجنون بحسب لغة الكتاب المقدس يعني ما فيش عقل فعندما ناداه السيد المسيح وشفاه وشاف الرجل المجنون الأعمى الأخرس وشفاه من الثلاثة دول ليه؟ أصل هذه الثلاثة هي ما تصنعه الخطية في الإنسان الخطية تخلي الإنسان ما بيشوفش صح حتى لو عينيه موجودة حتى لو نظره ستة على ستة حتى لو مش بيلبس نظارة الخطية تجعل الإنسان لا يرى جيدا والخطية تجعل الإنسان أيضا لا يستطيع أن يتكلم مع الله يعرفش يصلي لسانه معقود أخرس لا يعرف يشوف الله بعينيه ولا بعينين قلبه ولا يعرف يتكلم مع ربنا ما الخطية بتحجز عنه ده كله ده الأكثر من كده الخطية بتحجز تفكيره عن الله عشان كده كده بيقول عليه مجنون يعني ما يعرفش يفكر في ربنا أفكاره بعيدة عن الله وشفاه السيد المسيح لما بنصلي ونقول لأنك أنت هو شفائنا كلنا أحيانا الواحد يبقى واقع واقع تحت عادة مسيطرة عليه عادة وحشة أو خطية وحشة أو علاقة وحشة أو فكرة وحشة أو مكان وحش وبعدين يمكن تشكي الأب اعترافك وتقول أنا مش قادر أسيب الحكاية ده هي مش قادر أبعد عن الموضوع ده إن وضعت رجائك في المسيح وقلت لأنك أنت هو رجائي أنت هو رجائي في كل حاجة أنت اللي تقدر تقويني في إرادتي وفي فكري واقدر انتصر على الخطيه بيك انت يا رب لو انت رفعت قلبك بهذه الصلوات ووضعت رجائك في المسيح سيعمل المسيح معك وتقول له لانك انت هو شفائنا كلنا شفائنا من الخطايا في خطايا كتير بنقع فيها في لساننا خطايا الكذب خطايا عدم الوضوح في الكلمة اللي بتقولها خطايا عدم الأمانة خطايا مسك السيرة خطايا نشر الشائعات خطايا نقل كلام مش مظبوط مين يقدر شوف داود النبي يقف ويقول لك ايه ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتاي لساني بيغلط ما هو مرض الخطية اشفيني يا رب من هذا المرض ولو كل واحد فيكم كده في علاقته مع أب اعترافه بيدبر ويرتب وياخد تدريب انه يتخلى عن خطية من هذه الخطايا اللي احيانا الناس تعتبرها خطايا بسيطة او خطايا سهلة علشان حياته تبقى نقية لانك انت هو شفائنا كلنا اسمع كده لانك انت هو حياتنا كلنا ورجائنا كلنا وخلاصنا كلنا وشفائنا كلنا آخر حاجة لأنك أنت هو قيامتنا كلنا قوة القيامة قوة القيامة التي صنعت العجب في حياة التلاميذ اسمع معي هذا القديس بطرس الرسول الذي أنكر المسيح في أدق اللحظات لحظات الصليب بطرس ده انت تلميذ ومعتبر وغلطت الغلطه دهيت الله غلطت الغلطه دي طب وبعدين يا بطرس قال خلاص بقى ما عادش فيا فايده هتعمل ايه قال هرجع اصيد السمك يرجع يصيد السمك ويقابله المسيح في معجزة صيد 153 سمكة اللي في إنجيل يوحنا إصحاح 21 و يقعد كده وهي التلاميذ وبعدين يقول له يا بطرس بطرس قاعد مكسوف يقول له يا بطرس بتحبني يقول له ايوه يا رب بحبك ويقعد مكانه وهو يعني خجلان وحاطط وشه في الارض ومرة تانية بتحبني ومرة تالتة فيقف بطرس وهو كل الانفعال فيه ويقول له يا رب أنت تعلم إني أحبك وكلفه ربنا يرعى غنمي ويرعى خرافي وكأنه أقامه من جديد لأنك أنت قيامتنا كلنا وقفه من جديد وأعطاه الفرصة الجديدة وبطرس الرسول بالشجاعة يقف يوم الخمسين ويقول هذا الخمسين ونقرا في سفر الأعمال عن إيمان أكثر من ثلاثة ألاف نفس في عظة واحدة جبت الشجاعة دي منين؟ إيه؟ ده أنت جيت قدام جارية ولسانك غلط ده قدام جارية الشجاعة دي جبتها منين؟ إيه؟ قال الله أعطاني قوة قيامته وأقامني بالحب ونسمع عن القديس أغسطينوس أنه يعيش زمنا طويلا في الخطية أغسطينوس كان بيشتغل محامي في الخطابة وكان شايف نفسه حبتين يعني زي ما بنقول كده لكن أغسطينوس في وقت بعد أن عاش في خطية وخطايا كثيرة نلاقيه في وقت يبتدي يتوب بعد عشرين سنة ويقيمه الله مرة أخرى ونقرأ عن أغسطينوس أنه أول واحد يسجل اعترافاته كتابة ويسجل اعترافات كتابة ومش يقولها في السر بقت اعترافاته مطبوعة كلنا نقدر نقراها ونسمع عن أغسطينوس كيف تحول قديسا وأقامه الله ثانية فالتوبة يا إخوتي هي إقامة وقيامة جديدة للإنسان فينا نسمع عن مريم المصرية التي عاشت في الخطية زمانا طويلا وأقامها المسيح وصارت قديسة في التاريخ ونسمع عن كل إنسان تائب يقيمها الله مرة جديدة لأنك أنت هو قيامتنا كلنا هذه الخمسة بنصليها بيصليها الأب الكاهن واحنا بنصليها ونقول له يا رب لأنك أنت هو حياتنا كلنا الحياة الجديدة في السماء لأنك أنت هو خلاصنا كلنا الخلاص الذي نلناه على الصليب لأنك أنت هو رجائنا كلنا الرجاء الذي نعيش به كل يوم لأنك أنت هو شفائنا كلنا شفائنا من مرض الخطية بكل صورها وأخيرا لأنك أنت هو قيامتنا في كل يوم قيامتنا في حياتنا في عملنا في خدمتنا في كل يوم يعطينا الله دائما أن نحيا في هذه المعاني الروحية القوية ونتمتع بيها ونعيش في القيامة والحقيقة أنا سعيد بالزيارة في الكويت النهاردة اليوم الثاني و كان يوم مليان باللقاءات الطيبة في الصباح اتقابلنا في مقابلة ودية وطيبة للغاية مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يا أستاذ يا أستاذ ممكن تقعد تقابلنا في الصباح مع سموه وكانت جلسة طيبة للغاية وفيها كل المشاعر مشاعر الود والمحبة التي تربط بين الكويت وبين مصر وبين القيادة السياسية في البلدين وبين الشعبين والمحبة المتبادلة ليست آه، في عمر قصير ولكن على مدى الأعوام وعشرات الأعوام وحضر معانا أيضا سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد وكانت أيضا مقابلة طيبة ونتمتع بزيارتهم لمصر في الأوقات التي يروها مناسبة كان أيضا لنا فرصة أن نتقابل مع السيد السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة بكلمات آه، غاية في الود والمحبة وطبعا قدموا لنا الجميع جميع المسؤولين قدموا التعزيات في آه، شهداء آه، حد الزعف والمشاعر الطيبة التي تجمعنا جميعا زرنا أيضا دار الأوبرا اللي بيسمى جوهرة أو جواهر وبالحقيقة هو يستحق هذا الاسم آه، لكل ما فيه واستمعنا لشرح وافي جدا على آه، محتوياته والإمكانيات اللي بيقدمها والحقيقة عمل رائع بالذات لما عرفنا أنه اتبنى في عشرين شهر بصورة حضارية آه، تتميز بها الكويت وزرنا كمان دار الآثار الإسلامية اللي هو أول مستشفى مستشفى الأمريكان وبرضو استمعنا إلى تاريخ جيد وتاريخ كل وفاء عن الذين بدأوا خدمة الرعاية الصحية آه، في الكويت وتقدمت بعد كده بمراكز كثيرة وخدمات في مناطق كثيرة وأيضا كان هناك شرح وعرض برزنتيشن عرض جميل آه، في المساء اتقابلنا مع معالي الشيخة فريحة ومعاها الشيخة ميمونة الصباح والشيخة ألطاف الخليفة وكانت فرصة طيبة وحضر الآباء المطرنة والآباء الأسافة وكانت فرصة إن نيافة أنبا بخوميوس يحكي تاريخ جميل من آه، سنوات بداية الستينات ومن الحاجات الجميلة في أنبا بخوميوس يتذكر الأسماء والشوارع وهيبقى يحكي لكم بقى حكايات طويلة كتيرة هنا والحقيقة اليوم بالدسم ده وبالمقابلات دهيت وبالمسؤولين يوم جميل أنا بشكر الأمن وبشكر النظام اللي حافظوا على النظام وبشكر طبعا فريق الكورال آه، بتاع كنيسة العذراء بالأحمدي واللي قدموا عمل حلو وبكرة بنعمة ربنا تدشين الكنيسة مش كده عشان كده أنا عايزكم تروحوا بدري النهاردة و... يبقى انا اللي عايز اروح بدري ما حد فينا يروح بدري بكره تدشين الكنيسه آه، يوم جميل لان تدشين الكنيسه ده بيتم مره واحده ف وله صلوات خاصه بقى طبعا ما بتتقالش غير في اليوم ده وهنبتدي من بدري يمكن من آه، من خمسة ونص ده يعني على القد ده على القد خالص ده انتوا تلحقوا توصلوا مش كده كل سنة وانتوا طيبين وربنا دايما يحافظ عليكم ونشوفكم بخير
Amin, aleluya, doxa patrika, ioke, agiomne, umatike, ninka, inke, so, ni onone, tenoche, volengo, emoseo, bencho, intisos, beresto, seguro, entebo, aptom, febol, genismo, trembi, ماشون صديم منو نينان أكيد خارس المستسلم سوي بنتي مشيسة تيمت كلو انت يعقوب بنوغنا انت ما صادق بكتير صد بنت دافي في صوفيا انت سولومون بيمن مان بركتم في طبيعي جني أبو los shoy safai are me won kerao erat benio te tayo ten arjere baba avata wadros nem benio te politis ava baconios nem benio te metropolis ava antonios nem benio te episcopos ava marcos nem benio te episcopos Ava Yosef, if not in Tehbe, Tagrohe, Genois, Ronos, and Anmission, Rombinemas, enerine con te sebio in no gajetiro sabati ten no e chalav kolem to bere Christo teri agon te kan no vinan ten oherin katabet neshten nay krielei son krielei Kyriat lodison amin ismo ero ismo ero esimetan koni evol gombiesmo ليترأس الله علينا وباركنا وزن رجع علينا وارحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين وإليك الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورافائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة حيوانات غير المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماء وكل الذين أرضوا رب عملهم الصالح منذ آدم إلى آخر الظهور بركة القيامة المجيدة وبركة القديس العظيم ماري مرقس الرسول وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركاتهم المقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي آمين استشوبي
أيها المسيح إلى هنا يا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبدا والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع مع جميعكم روحك أيضا.
كريستوس أنستي أليسوس أنس المسيح قام بالحقيقة قام